واعتصموا وادعوا بالخير لإخوتنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية مشاهدي الكرام موضوع حلقة اليوم موضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة هو عن مرضى الكبد وخاصة مرضى الكبد هو عن العقاقير وسمية الكبد يعني هنتعرف على هذه العقاقير وهنتعرف على خطورة العقاقير بالنسبة للجسم وبالنسبة لمرضى الكبد ونتعرف أيضا على السبل الغير مشروعة في تناول العقاقير وكيف نعالج هذه الجزئية من خلال الوعي الصحي اللي هنقدمه النهاردة من خلال هذا اللقاء مع أستاذ قناة الرحمة الأستاذ الدكتور سمير تقي الدين استشاري الكبد والجهاز الهضمي وصاحب برنامج البرهان في إعجاز القرآن برحب بك دكتور في برنامجك عيادة الرحمة اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك جزاك الله خيرا دكتور يعني زي ما تعودنا مع حضرتك يعني نبدأ الحلقة بالحديث عن الناحية الإعجازية المرتبطة بموضوع الحلقة وهو الكبد
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أهلا بكم أحبتي في الله وأهلا بكم أهلا بك أخي الحبيب دكتور أنور في برنامجك وأنت أخ عزيز وحبيب ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء متحدثين ومستمعين حقيقة هذا الموضوع من المواضيع يعني أعتقد أنها من المواضيع المتروكة ونسأل الله أن احنا نقتحم هذا المجال الآن نحاول أن نقترب من خطورة كبيرة جدا في موضوع العقاقير نبتدي بالناحية الإعجازية الحقيقة الكبد مصنع عجيب وضخم وكبير ومعجز حقيقة يعني الإنسان أحيانا بيتوه في سراديب الكبد بيتوه وسط وظائف الكبد من إنتاج من تخزين من تدوير نفايات من إعادة توزيع الكبد يعني أول ناحية إعجازية فيه كما أقول دائما الخلية الكبدية ثمانية الشكل اللي هي تميزت عن الخلية الأولى اللي هي النطفة فتميزت الخلايا إلى خلايا قلب وخلايا طحال وخلايا كلى وخلايا كبد وخلايا جهاز هضمي وخلايا أعصاب وكل خلية في تخصصها في إعجاز وظيفة وإعجاز تشريحي ففي خصوصية في الخلية الكبدية نمرة اثنين آه ناحية إعجازية أخرى أن الكبد يصغر في الحجم مع تقدم العمر لك أن تعلم أخي الحبيب أن الجنين عندما يولد يفرز هرمون يصدر أوامر إلى خلايا الكبد بالتوقف عن النمو
يا الله وإلا لأصبح الكبد في حجم عملاق جدا يا الله من الذي أفرز هذا الهرمون سبحان الله ومن الذي أعلم خلايا الكبد من الذي أعلم خلايا الكبد أن هذا الجنين ولد من بطن أمه وينبغي لهذا الكبد أن يتوقف عن النمو فيصدر هرمون عجيب الشكل يصدر أوامره إلى خلايا الكبد بالتوقف عن النمو ولكن يتيح لها بعد ذلك أن تستبدل نفسها النمو اللي أقصده اللي هو الانقسامات لأن صحيح. الخلية بتنقسم انقسام ميتوزي فبيكبر الحجم نعم.
إنما مسألة إن هي تعيد بناء نفسها من جديد أو تستبدل بأخرى ده موجود ده موجود إنما الحجم سبحان الله الحجم مثلا الكبد في الإنسان البالغ واحد على 36
نعم الحجم في الجنين واحد على 8 معنى كده انه بيصغر في الحجم صحيح كلما احنا, احنا بنقيسه بالنسبة للجسم يعني قياس نسبي القياس مش قياس حجمي عشان لا، برضه ايه لا تبقى قياس واضحة.
نسبي آه، طبعا.
آه.
يعني, يعني يعني بيصغر في الحجم يعني زيادة حجم الجبد بالنسبة للجسم آه، بن- بتختلف عن زيادته بالنسبة ل- يعني بالنسبة للأعضاء الأخرى الاعضاء الاخرى تمام يا طبعا دكتور.
هذا يعني- التناسق معجز آه، صحيح أن الكبد يوضع في هذا المكان بهذا الحجم مم.
والطحال يوضع في هذا المكان في هذا الحجم بهذا الحجم مم.
الكليتين في هذا المكان ما هو التناسق هذا سبحان الله وهذا النظام البديع مم.
فلينظر الإنسان مم، أخو- مما خلق مم.
وفي نفس الوقت هذا النظام المعجز لخلق ال- الجسد الإنساني العينان هكذا الأنف هكذا ده نعم.
هكذا خلق يا رب نكون عوضنا مشاهدينا حلقة الجمعة الماضية عشان حر... ربنا يبارك فيك يا دكتور الله يكرمك.
آه العقاقير العقاقير وسمية الكبد آه طبعا موضوع مش سهل وموضوع محتاج ان احنا آه نلفت انظار كل مشاهدينا ان هم الحلقة دي في غاية الأهمية وخصوصا آه لمرضى الكبد آه يعني حضرتك برضو بمقدمة بسيطة توضح آه مدى أهمية اللقاء ده.
هو المسألة ب- ب- يعني بتتضح من وظيفة الكبد من ضمن وظائف الكبد مم.
كبد مصنع إنتاج نعم مصنع تخزين مم.
مصنع تدوير نفايات مصدر توزيع للغذاء بعد بعد ذلك مم.
مص- مصنع التخلص من السموم
سبحان الله والعقاقير بالنسبة للجسم الإنساني سموم آه.
فكون الكبد مم.
يتخلص من هذه السموم معناها أنه كلما كثرت هذه السموم زاد العبء على الكبد نعم إلى أن يفشل تماما مم.
وكلما كانت هذه السموم بسيطة أو مقننة أو مرشدة مم.
فيصبح الكبد حينئذ في حالة يعني مرتاحة لأداء وظائفه الأخرى مم.
هي دي الخطورة ان هو نفتكر بس ان المصفى بتاعت مم.
آه، السموم بتاع الك- الجسم كله هو الكبد مم.
والعقاقير التي تؤخذ بعشوائية مم.
وبدون ضبط خصوصا من آه، الأطباء هنيجي ل- بعد كده للجزئية ديت اللي هم ليسوا متخصصين في الكبد مم.
فبيوصفوا مضادات حيوية مسكنات بلا ضابط في هذه الحالة بتبقى عبء على الكبد مم.
وخصوصا إذا مرض مم.
هي دي الخطورة مم.
ففي إحصائيات عجيبة يعني لما تيجي حضرتك في الإحصائيات نقول 2 ل 5% من الصفرة مم.
التي تحدث في المستشفيات سببها العقاقير آه. مم.
نمرة 2 40%
مم.
من حالات الالتهاب الكبدي فوق سن ال 50 40% مم.
خلي بالك من خطورة النسبة 40%
آه.
من حالات الالتهاب الكبدي مم.
فوق سن ال 50 سببها العقاقير يا الله سلم يا رب 25% مم.
من حالات الفشل الكبدي الحاد مم.
سبب العقاقير مم.
نسب آه، ما هيش 5% ولا 2% طيب ولا 10% لا نسب يا ريت آه، يا دكتور نوضح لمشاهدينا ايه هي العقاقير لان برضو آه، يعني اذا كان العل- ال- الكلمه لفظ العقاقير ناس كتير تفهمه لكن في ناس كتير مش فاهمه يعني إيه عقاقير برضو بالنسبه ل- لابائنا وامهاتنا فيا ريت حضرتك توضح لهم العقاقير بالتعبير العامي هي الأدوية اللي الناس بتاخدها ادويه آه الأدوية تمام تمام الأدوية سواء كانت مضادات حيوية سواء كانت مسكنات مم.
آه، سواء كانت هرمونات ما هي أدوية بالهرمونات سواء كانت مضادات سرطان سواء- كل ديت الأدوية اللي بمختلف طيب علم يعني الأدوية آه، أرى السعادة يعني دلوقتي- دراج.
أرى السعادة الآن يعني تظهر على وجوه ال- الإخوة اللي هم شغالين في الموضوع الأعشاب فهل معنى حضرتك بقى النهاردة لما نتكلم عن العقاقير بهذه الصورة ممكن الناس تفهم إن الأعشاب بنجيز أو بنتحدث عن هذه الجزئية لا فيا ريت برضه حضرتك إيه عشان الأعشاب نبقى- مم.
سموم زي العقاقير وأشد وأشد وأشد لأنها داخله الجسم بدون ضابط طب ده العقاقير منضبطة علميا مم.
بجرعات أو بدراسات علمية بحثية مم.
دقيقة جدا جدا وفي توافق وتناغم مع علم الأمراض مم.
إنما الأعشاب للأسف الشديد لم تأخذ حقها في هذا المجال مم.
فأصبحت خطورتها أكبر من خطورة العقاقير طيب يعني إذا لابد لأيهما أن يدخل ال- الجسم مفيش كلام تمام آه، ده يعني أكتر من كده ما هو التلوث القصة إيه بقى؟
البيئي برضه نفس القصة ما هو داخل في القصة مم.
يعني الدخان اللي في الس- الهواء السموم مم.
الدخان اللي هو التدخين مم.
اللي احنا اتكلمنا عليه في حلقة مباركة في هذا ال- على هذه الشاشة التدخين ما هو كله سموم مم.
فيعني إذا إذا وسعنا المجال مم.
عقاقير أعشاب مم.
التلوث بيئي مم.
كل ما يدخل الجسم مم.
من أجسام تغذية غريبة خاطئة تغذية خاطئة مم.
كلها أعباء على هذا العضو الهام والخطير على الكبد طبعا في جزء بتحمله الكلى ولكن الكبد أكتر إن هو مصنع هو التخلص من السموم بيتم عن طريق الكبد
طيب دكتور ناخد فاصل ونرجع للجزئية دي تاني إن شاء الله.
مهمة جدا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنعود بإذن الله
حان الآن موعد أذان الظهر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
زي نهر يلينا قناة الرحمة تروينا زي نهر يلينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين غير لنا والأهالينا
عدنا بفضل الله
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا والرحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام عدنا إليكم بحمد الله تعالى والعقاقير وسمية الكبد مع فضيلة الأستاذ دكتور سمير تقي الدين استشاري الكبد والجهاز الهضمي وصاحب البرهان في إعجاز القرآن برحب بك دكتور مرة ثانية أهلا دكتور أنور الله يكرمك مشاهدينا الكرام يمكن قبل الفاصل اتكلمنا في جزئية مهمة جدا والدكتور وضح إيه هي العقاقير ومدى خطورتها وارتباطها كسم داخل الجسم ومدى خطورته على الكبد وأيضا تحدثنا عن الأعشاب أن الأعشاب قد تكون أشد سمية من العقاقير وتؤثر أيضا على الكبد يعني ولكن الجسم لابد أن يكون هناك بعض العلاجات اللي ممكن يتناولها سواء كانت يعني عقاقير أو غيره فيعني أكيد في ضابط معين الدكتور عايز يوضحه لينا علشان نقدر نتعامل به من خلال تعاملنا مع العقاقير أو مع الأعشاب فطبعا يا دكتور سمير حركي يا ريت توضح لنا هذه الجزئية
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فالحقيقة عايزين نفرق بين مجموعتين كبار من العقاقير العقاقير الخاصة بالكبد اللي هو مدعمات الكبد وكده والعقاقير الأخرى اللي هي بتمثل سمية للكبد فالكلام يعني الآن يمكن أن يوجه إلى التخصصات الأخرى يعني التخصصات الأخرى اللي هي الجراحة البطنة خلاف الكبد الصدر الكلى أطباء الإخوة الأحباء يعني اللي هم لابد ان هم ياخدوا تاريخ مرضي لمريض الكبد ويسألوا كويس قوي على أساس أن الكبد الآن أصبح تخصص دقيق جدا وما أصبحش تخصص عام يعني البطنة العامة دي أصبحت زي ما بيقول موضة يعني قديمة شوية الوقت بقى فيه كلى بقى فيه قلب بقى فيه شيست اللي هو الصدر بقى فيه كبد في جهاز هضمي يعني تقصد يا دكتور سمير ان التخصص له دور في هذه الجزئية جدا يعني التخصص اللي اقصده ان لو راح مريض الى تخصص ما وليكن حتى النساء والولاد مثلا يعني يهتم قوي يبتدي يحط في مخه قوي وهو بيكتب روشته العيان ده ممكن يكون كبد يعني عنده كبد يعني ده اللي اقصده بقى يعني انا عايز انا ادخل في الحته دي تمام تمام مش طيب. مش التخصص طيب. هنوضحها يا دكتور آه لكن طب. في يعني طبعا محبينك ان شاء الله يعني بيحاولوا يتواصلوا معاك يمكن ما بيقدروش يتواصلوا في البرهان لكن في برنامجنا ان شاء الله نفتح الحوار يشرفونا اخونا مصطفى من السعوديه السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا شيخ اهلا يا اخي الحبيب اتفضل اهلا بيك واهلا بالدكتور سمير يا ريت نعلي الصوت يا اخو مصطفى اتفضل أه بقول لحضرتك معلش انا عندي فيروس تي نعم وانا عملت تحاليل اللي هي وظائف كبد طلعت كويسه آه. بعدها يعني كويسه يعني ايه يعني وظائف كبد كويسه وظائف كبد الدكتور قال لي ممتازه اه اه بعدها لله. عملت فيروس سي قال لي عندي فيروس سي اه فبعت تحليل فرنسا طلع عندي مليون و500 الف اه مليون بعد الم... بعد ما طلع عندي العدد مليون و500 الف آه. فقال لي عملت اشاعه على الكبد طلع سليم ما فيهوش تليفات اه اه وانا عندي 41 سنه اه فدلوقتي حضرتك انا باخد العلاج بقالي 9 شهور ونص ايه العلاج؟ امم العلاج Pegasys حضرتك ال Pegasys آه والكبسولات اه ريبر Pegasys وكبسولات ريبرين
اه ريبرين بعدها باربع شهور وبعتنا التحليل فرنسا ثاني قال لي انتهى تماما من عندك فالدكتور آه. قال لي لازم تكمل الكورس لمده سنه اه هل هل العقاقير بتاعه الفيروس تعتبر من سموم الكبد وتاثر آه. ولا لا ادي واحده ثاني حاجه في ناس بيقول لك بعد ما بيمشي ممكن يرجع تاني هل آه. ده الكلام ده صحيح ولا لا مم.
طيب يعني سؤال جميل يا اخ مصطفى ربنا يبارك فيك ربنا يبارك شكرا اختنا ام ملك من الجيزه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اتفضلي يا ام ملك انا دلوقتي حضرتك عايزه اسال يعني طب يا ريت تعلي صوتك يا ام ملك الحاجات اللي هي الاعشاب اللي هي الاعشاب اللي هي للتخسيس وكده والشاي الرجيم كل ده بيأثر على الكبد ولا عادي ما بعملش اي مشاكل طب انا يعني برضو آه، الشاي ده بتجيبيه اللي هو العشوائي ده ولا اللي بتجيبيه من هو الصيد شاي رويال ريجيم اللفظة بدون ذكر اسماء الله يبارك فيك بس انا اقول لحضرتك انا يعني ايه ماشي انا حضرتك دلوقتي ما بعملش حمام الا لما باخد اي حاجه يعني تمشي يعني تخلي معدتي تخليني اعمل حمام لازم اخد اي حاجه اه شاي ريجيم اخد آه، حبوب اي حاجه اعشاب يعني في الحاجات اللي امساك بيأثر عليا يعني في امساك مستمر يا ام ملك ايوه اه امساك مزمن بيأثر على جنابي طبعا
طيب حاضر شكرا شكرا يا ام ملك السلام عليكم اخونا صبري من الاردن اتفضل يا اخ صبري عليكم السلام ورحمة الله وعليكم اهلا يا السلام اخي الحبيب اتفضل ازيك يا دكتور انور يا اهلا بيك يا اخي آه، استاذ انور لو سمحت والله بدي اغير الموضوع معاك نعم
في في موضوع بدي احكي معاك فيه بدي الشيخ محمد حسان ضروري
طيب ممكن في الكنترول ان شاء الله ربنا يبارك فيك في اسئله خاصه بموضوع الحلقه طب شكرا يا اخ صبري ربنا يبارك فيك آه، دكتور يعني برضو سؤال اخونا مصطفى سؤال مرتبط ارتباط مباشر بموضوعنا لكن بداية حضرتك هتقول لنا الجزئية اللي انت تقصدها من موضوع التخصص يعني انا مثلا آه، وليكن عندي مريض المريض ده عنده مشكلة في الكبد ولكن حصلت له مشكلة تانية وليكن مشكلة في رجليه آه، جرح أي مشكلة أخرى عنده صداع معين أو عنده مشكلة أخرى غير موضوع آه، الكبد وراح لدكتور في تخصص آخر والدكتور هيكتب له علاج إيه الكلام بقى اللي حضرتك عايز تقوله للدكتور قبل ما يكتب الروشتة
ال- دي هي الجزئية اللي أنا عايز أركز عليها تمام جزاك الله خير الله يبارك فيك أنا عايز أقول للدكتور وأنت بتكتب روشتة حط في دماغك إن العيان ده ممكن يكون عيان كبد مم.
فبتسأله في ال history بتاع حضرتك تمام اللي هو تاريخ المرض يعني مم.
بياخد عقاقير الكبد عنده فيروس سي مم.
عنده تليف عنده مثلا قرحة في المعدة حتى مم. مم.
خصوصا الأطباء الروماتيزم والعلاج الطبيعي وكده تمام وهكذا يبقى انت بتقنن جرعاتك مم.
والمضادات الحيوية او بتبعته مم.
لدكتور كبد علشان يقنن لك الجرعات اللي هي بتاع المضادات الحيوية او يقول لك بلاش المضاد الحيوي الفلاني لان مش كل المضادات الحيوية ضارة بالكبد ففي مضاد حيوي امان بالنسبة للكبد وفي مضاد حيوي مم.
مدمر للكبد في مضاد حيوي مدمر للكبد مم.
وهكذا فالتخصص الآخر هو بياخد الهيستوري بيشوف وظائف الكبد وطبعا هي عملية صحيح مكلفة للعيان آه.
ولكن على المدى البعيد مفيد له مفيدة جدا جدا له فبيشوف الأشعة وبيشوف- وطبعا الكلام ده ما بيحصلش ولكن احنا عايزين نفعله مم.
نريد أن نفعله من خلال هذه الحلقة إن شاء اللي الله هي إن شاء الله تقنين ما يدخل في الجسم من عقاقير غير عقاقير الكبد اللي نعم.
هو اللي اتكلم على الاستاذ مصطفى نعم اللي هو الانترفيرون والريبافيرين ده طبعا دي حاجه للفيروس سي اللي بيدمر الكبد فاحنا دلوقتي مضطرين له هنعمل نتابع الانترفيرون بصوره ال- الدم وبالصفايح مم.
كل ثلاث شهور عشان نشوف يا ترى عمل ايه فيها ولكن هي مفيده وم- و- وليست ضاره بالكبد شخصيا يعني مم.
اللي هي الانترفيرون والريبافيرين في جزئيه ثانيه في السؤال بتاع الاستاذ مصطفى آه، بتاع اخونا مصطفى وبيسأل هل الفيروس ممكن يعود مرة اخرى والله آه، هذا وارد مم.
عشان هو صحيح كلام مش مطمئن مم.
ولكن وارد فيه جزء من الالتهاب الكبد المزمن سي بيحصل فيه حاجه اسمها relapse مم.
بعد فتره من اخذ العلاج بعد ست شهور من اخذ العلاج وانتهى الفيروس تماما كل القصه يا دكتور انور لها علاقه بقوه جهاز المناعه المعجز داخل الجسد الانساني مم.
اذا كان جهاز المناعه قوي فان شاء الله بنامل خير في ال- في العلاج بالانترفيرون ان شاء الله طب هاخد اتصال يا دكتور ونرجع مرة اخرى ام امل من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا ام امل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أنا يا دكتورة أنور يا رب اتفضلي يا اختي اتفضلي بالسؤال من فضلك ده كلم دكتور سمير معاك الدكتور سمير اتفضل دكتور سمير أنا كان عندي فيروس سي بس الصوت وباخد له عا- يعلى العلاج.
شويه بس ها؟
آه، في الزيارة الأخيرة للدكتور قال لي
علي صوتك يا ام امل ربنا بقول يبارك فيك أنا عندي فيروس سي كمان ايوه و- وفي الزيارة الأخيرة للدكتور يعني اللي بيعالجني قال لي الحمد لله أنت بتتعاملي مع الكبد كويس اه آه.
بجانب العلاج اللي بيديهولي اذكر أد- اسم ادويه او حاجه اذكر الادويه اللي باخدها باخد ليفرين و... وباخد Inderal يعني مدعمات كبد يعني مدعمات اه آه، بس دول اللي انا باخده بس آه.
كان جالي دكتور آه، من من امريكا واحد جاب حاجه اسمها طحلب
حاجه ايه؟
حاجه زي الجيلاتين كده نبات بحري نبق يعني مع اعشاب لبن خالي الدسم يعني اعشاب يا ام عبد.
لا ما لا هو هو حاجه نبات كده من البحر طيب يعني ما فيش مشكله آه.
بيعمل اللبن بيخليه زي اللبن الرايب من وقت ما خدته ال- الانزيمات كويسه جدا جدا اه هل استمر عليه ولا يعني راي الدكتور معرفش سمير ايه
طيب شكرا شكرا شكرا يا عمر آه نعود يا- تاني يا دكتور للجزئية اللي بنتكلم فيها يعني حضرتك أثرت جزئية مهمة جدا وهي دور الطبيب المتخصص في مجالات أخرى آه في العناية والاهتمام بمريض الكبد في هذه الجزئية الله يفتح عليك ده اللي انا عايز اوصل له وعايزين رساله تتوجه طيب آه، انا دكتور دلوقتي آه، يعني معلش انا رايح لدكتور آه، دكتور في تخصص اخر وبرضه يعني بدا بقى عندي وعي في هذه الجزئيه كمريض آه، فدوري ايه بقى عشان آه، اوضح للدكتور الجزئيه دي يفهم الدكتور في الهيستوري بتاعه مم.
ان هو مريض كبد مريض كبد ايا كان بقى مرض الكبد التهاب كبد مزمن التهاب كبد حاد عنده تليف في الكبد اه وهكذا عنده دوالي في المريء عنده قرحه في المعده ما هي كل القصه دي مع بعضها فيفهم الدكتور او ينبهه اه والدكتور بالتالي برضه آه، يعني بيشترك معاه في هذا المريض ما يروحش من نفسه مم.
آه، للصيدليه ويقول لهم انا عندي نزل برد وعايز علاج اه دي مشكله نيجي بقى لدور الصيدلي اه يعني رجاء حار ان هو هذا الصيدلي ده الأخ الصيدلي, العزيز.
الصيدلي الحقيقي الصيد- ولا الصيدلي الاخر اللي هو آه، يعني دبلوم تجاره واقف في الصيدليه ما هي برضه انا ده موضوع موجود والله ده موضوع ذو شجون يا دكتور نعم.
انت هتخليني افتح في قصه يعني بتزعلني قوي يعني مم.
بتزعلني جدا اللي هو اللي واقف الصيدليه وليس بصيدلي وبيقيس الضغط وبيد- وبيدي علاج ضغط وبيقيس السكر وبيدي علاج سكر وبيظبط جرعات سكر وللحقيقه في الحقيقه انا شفت شخصيا يعني في العياده طيب مصائب.
الموقف الشخصي ده وال... ال- هنذكرها ان شاء الله لكن انا معايا اتصال اتفضل آه، ام محمد من الجيزه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك يا ام محمد ازيك يا دكتور اتفضل.
سمير الله يسلمك آه بالنسبه لحضرتك انا ال- ال- الجهاز الهضمي عندي دايما المعده مضطربه وتقريبا كل يوم يا دكتور اخد قرص فلاجيل تقريبا كل يوم قرص ايه قرص فلاجيل اه عشان احس كده ان الفلاجيل بيهديلي المعده وبتظبط شويه مم.
انا الحمد لله انا باخد بس ضغط مرتفع عندي يعني كل يوم برشامه باخد ضغط مرتفع مم.
وكان الدهون الثلاثيه مرتفعه شويه والدكتور ظبطها معايا مم.
آه، لكن هي عمليه المعده دايما مضطربه واحيانا كتير جدا اروح للدكتور القولون يبقى عصبي جدا وما وما يهداش الا بحقن مسكن اه في فترات متقاربه قد تكون كل شهرين مم.
هي طبيعه عملي صعبه جدا جدا آه، فكريا يعني ولكن ده مش عارفه يعني اعمل ايه آه، حضرتك تشيرني يا دكتور بعد اذنك طيب حاضر يا عم شكرا شكرا يا أم محمد شكرا آه نستكمل الجزئيه يا دكتور بقى وجزئيه المواقف اللي يمكن آه، حاسس مع حضرتك والله اصل انت حضرتك يعني دخلت في قصه آه، ان ال- الصيدليات اصبح فيها صيغه الوقت صيغه عجيبه جدا آه، قياس الضغط والسكر والوزن مم.
خير قيس الضغط بس قيسه صح مم.
وما تقترحش علاج لان دي مشكله مم.
بيجي لي عيان يقول لي انا ضغطي عالي جدا جدا جدا وخدت العلاج ده ابص الاقي ضغطه نزل خالص بقى مثلا 90 60 معنى كده ما كانش عنده ضغط والعكس يقول لي ضغطه واطي وهو عالي وهكذا فدي قصه بقى اداب المهنه بقى يعني احنا يعني بنهيب بالاخوه الصيادله ان هم ينضبطوا في هذا الامر مم.
ويضبطوه يعني يضبطوه لان هو طبعا اخطر ما يمكن اخطر ما يمكن مم.
وخصوصا مع انتشار امراض الكبد هو تعرف كده- حضرتك دلوقتي منتشره اه ان عيان الكبد وباء يروح الاجزخانه اه او الصيدليه فيقول انا عندي نزله برد او عندي نزله شعبيه وطبعا عايز يوفر كشف الدكتور فبيروح للصيدلي آه.
فيديله مضادات حيويه ممكن تدمر الكبد يعني انا شفت اخ عزيز يعني كان عزيز عليا يعني فعلا من جرعه علاج واحد مم.
لالتهاب شعبي يا الله دخل في فشل كبدي حاد يا الله ومات في 48 ساعه ده حقيقه يعني بسبب العلاج اه الصيدليه علاج بتاخد بي- عشوائي.
بيؤخذ اساسا للضرن يعني مفيش داعي لذكر اسماء ادويه بس هو راح للصيدليه عنده نزله شعبيه قام كاتب له ال- يا الله.
اداله ال- ايه العلاج اللي هو بيعالج الضرن ده هو بيتكتب ساعات ولكن هو المفروض كان يقول له انا عندي كبد و و و ده بيعمل احيانا فشل كبدي حاد انت عارف تاثير العقاقير على الكبد يتتراوح ما بين خلل بسيط في خلايا في في وظائف الكبد ارتفاع انزيمات مثلا ممكن طيب ها- ذاك يجي عيان مثلا اتفضل هاخد اتصال لا اتفضل معلش يا دكتور. آه، ام محمد من القليوبيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سريعا يا ام محمد اتفضلي يا ريت نعلي نعلم الصوت يا ام محمد اتفضل حاضر آه، ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور أنور الله يبارك فيك يا ربنا يخليك آه، السلام عليكم يا دكتور سمير وعليكم السلام ورحمه الله ربنا وبركاته يبارك في حضرتك يا رب ويزيدك إيمان وتقوى وحضرتك من اللي بيقال عليهم في موفي وجههم دايما يا رب العالمين امين يا رب.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب آه، والله أنا عندي والدتي مريضة كبد آه، آه.
عندها نسبة تليف واستسقاء بس الحمد لله رب العالمين يعني النسبة بتقل دلوقتي وعندها برضو آه، اللي هو فيروس سي وكانت عانت من فتره كان جالها عدوى في ال- في عمره من الامراض اللي عملتها آه، بال- بالضرم واتعالجت منه وخدت الجرعه الوقائيه برضو آه، فبس هم قالوا لها ان الجرعه دي هتاثر عليكي في ال- في عظم جسمك كله عموما وفعلا هي بتشتكي فعلا من عظم جسمها كله وعندها المراره تعبانه فيها حصوات ويعني هي عندها بتعاني من حاجات كتير جدا وعندها تصلب في الشرايين وعندها دوالي وعندها آه، في ال- القلب آه، اللي هو الشريان التاجي آه، في قصور وبتاخد له علاج بس العلاج دوت جم آه، بدأوا يقللوه هي بتتعالج تبع التأمين الصحي مش موظفة ولا حاجة بس بدأت تتعالج بس اتفاجئت إن هما ما بيراعوش ودوت اللي أنا عايزاه بقى حضراتكم يعني ت- رجاء إنهم تنبهوهم للموضوع ده إن هما ما بيحاولوش يراعوا إن هما يبصوا لعلاج المريض اللي بياخده آه، اللي بيتعالج من كذا حاجة يعني تقول لهم انتوا عندكم الورق بتاع انستيك ده لو ما اعرفش ايه العلاج اللي انا باخده انا عندكم الورق بتاع كله هو تروح حاطاه من اللاب بتاعها كله تقول لهم انا هو ده العلاج اللي انا باخده يقول لها ايه كل ده طب بصي احنا قايلين لك العلاج بتاعنا احنا وتابعيهم هم بقى وخلاص يروح كاتبين لها العلاج لمده شهرين يقول لها تعالي وما يفكروش طيب، ان هم حاضر.
يعملوا لها آه، الرساله وصلت يا ام محمد شكرا آه، اخونا عبد الفتاح من القليوبيه السلام عليكم طب الاتصال قطع لعله يعاود الاتصال بينا مرة أخرى آه، دكتور آه، حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا وهي نقطة آه، يعني الصيدلي وإزاي يدي علاج طيب مش في دو- دور رقابي موجود مفروض يرتبط بهذه الصيدليات يمكن آه، معظم الإخوة في الصيدليات يزعلوا مني آه، ولكن آه، يعني احنا عايزين نرشد إلى الصواب إن شاء الله وخصوصا أصحاب الصيدليات هو بيبقى فاتح صيدلية واثنين وبدل ما يجيب مدير يقف في صيدلية آه، ويديله حقه كامل بيجيب حد دبلوم زراعة دبلوم صناعة ويتعلم إزاي يدي أدوية أو يطلع الأدوية أنا بتكلم غلط يا دكتور بتضحك عليا لا طيب اصل انت هتقلب هتقلب علينا الدنيا لا لا ما, ما أنا عايز وكلهم أتكلم.
حبايبنا وإخواننا.
معلش ما يزعلوا معلش يا دكتور في هم الحق طبعاً.
إحنا ما مش هنقف ربنا يبارك فيك طبعا اتفضل.
قضيه خطيره جدا والله طب والله هو هو خطيره جدا هو وأنا شايف بصراحة ان هو كده غير آثم اصبحت فأنا- اضيق بها جدا اه بصراحه انا مش عاي- عايزين نخاطبهم هم يا دكتور نخاطب الضمير عندهم او نخاطب الجزء الايماني عندهم ازاي يراعي ربنا في الجزئيه دي
يعني ومن يتقي الله يجعل له مخرجا طبعا تقوى الله ضرورية جدا نعم.
وان هو ما يسيبش الصيدلية ل- لغير المتخصصين حتى ط- ناشد بقى التفتيش الصيدلي بقى آه.
لان بقى كده هيبقى العملية آه، العملية دخلت الطب في الصيدلة مم.
داخل ان الصيدلي بيوصف مش الصيدلة طب يا ريت مم.
يبقى عنده شوية فكرة يعني فكرة اه انما واحد واقف ويقترح العيان يقول له مثلا انا ماشي على العلاج ده يقول له لا لا لا لا علاج ايه اللي هو علاج الضغط يعني اه اركن ده وخد ده يعني باي منطق يعني باي منطق وبعدين العيان المشكله المشكله ما يعني مش ماشيه سليمه لا بتحصل مصائب بتحصل مصائب فانا بهيب اولا المرضى دلوقتي ما اصبحوش جهله الكل الوقت يعني متعلم ومثقف وبيتكلم كويس جدا جدا وبيهاجم وبينتقد طيب خليك انت بقى يعني ايه ذو عقل حصيف وشوف اللي بيتكلموا مين والجا لاهل التخصص يعني اذا كنت انا شخصيا لما بعجز في في في, ق- في قصه قلب انا بتصل بخ- بزميلي آه، استشاري القلب او صح او اخصائي القلب واقول له اعمل ايه في ال- في القصه دي انا كطبيب لان أنا شغلتي دلوقتي في الكبد وش وخلاص دخلنا في المجال ده هو وهكذا تفتيش الصيدلي يا دكتور دوره بقى في الحالات انت واضح الرقابيه بقى ان انت النهارده لا انا تفتيش عايزين الصيدلي عايزين دوره نوضح.
ايه دوره اه دوره ايه يعني يقفل الصيدليه في حال اه لو وجد الصيدلي مش متواجد آه.
انا رأي انا يعني معلوماتي اه كان عندنا صيدليه زمان يعني انا معلوماتي يعني اه إن هو يقفلها.
المفروض لا حد غير امال الصيدلي ايه يقفلها امال ايه يا الله يا رب ينزلوا النهارده و... يعني احنا عايزين لا طبعا ربنا يبارك لك كفايه كده كفايه نرجع بقى يا كده.
دكتور لل وصل- بس الرساله وصلت اه الرساله وصلت يا رب الرسالة وصلت بالنسبه لاصحاب آه، الصيدليات أصحاب ده رقم الصيدليات واحد.
وللمرضى.
وللمسؤولين في التفتيش ال- الم- المريض ملوش حب اه المريض فاهم قوي اه بس هو وعنده راح يدفع 2 جنيه عشان يقيس الضغط لا مؤاخذه في الكلمه 2 جنيه يقيس أولى.
الضغط احنا قعدنا سنه نتعلم ازاي نقيس الضغط في كليه الطب سنه امال ايه يعني مش اي حد يقيس الضغط لا انا والله اذكرها مم.
انا جيت مره بقيس وانا في امتياز كان استاذ آه، في الاعصاب مش يعني ربنا يكرمه مم.
فقال لي انت بتعمل ايه فانا ب- بلف الجهاز بطريقه كده قال لي ده غلط قلت له طب علمني صح
صح يعني اقصد اقول كان استاذ كبير اه في قسم الاعصاب وانا كنت امتياز في ال- في القسم ده فعلمني قعد يعلمني ازاي واحط السماعه ازاي و- واسمع ال systole ازاي وال diastole ازاي وماله اه واتعلمت ولما ت- لما اتهنت اتعلمت يبقى واحد آه، لا مؤاخذه واقف يقيس الضغط وهو ما عندوش فكره عن الطب خالص طب هو يعني يعني يرضي مين يعني مش فاهم او يوصف مضاد حيوي لعين كبد يدمره كارثه يعني كارثه كبيره جدا طيب آه، دكتور آه، نرجع تاني احنا يعني تقريبا آه، جاوبنا على اخونا مصطفى وموضوع ال- آه، العلاج بتاع فيروس سي وموضوع هل عقاقير الفيروس بتأثر على الكبد ولا لا آه، طبعا آه، حضرتك جاوبت برضو على موضوع ان امكانية ان الفيروس ممكن يعود مرة اخرى آه، من عدمه آه، أختنا- وارد وارد اه عشان ما يزعلش يعني طيب اختنا ام ملك من الجيزة بتقول يعني اعشاب التخسيس وشاي الرجيم يعني آه، مثل هذه ال- آه، الامور ممكن تأثر على الكبد والله قبل آه، ما اخصائي التخسيس يعني يبتدي قصته مع المريض السمين او المريضه السمينه برضه يشوف الكبد وظائف الكبد ويشوف الاعشاب اللي ممكن تصلح له ويضبطها برضه تبع ال- الحاله اللي قدامه آه.
انا برضه بتاخد الكلام ده بطريقه عشوائيه وبيجي لنا العيانه او العيان غالبا الستات يعني اللي بتبقى سمينه وهم بيعانوا من مشاكل كثيره جدا جدا من التخسيس غير المنضبط غير المنضبط التخسيس له اصول وله قواعد وعلم وعلم آه، هي برضو عندها مشكلة في موضوع الإمساك المزمن يعني ما بتعملش حمام غير ببعض الأدوية أو الملينات ما فتقول فيش مشكله ما فيش مشكله بس تلجا لبرضه تخصص جهاز هضمي عشان يضبط لها المساله لازم دكتور يتابع اه حضرتك.
لان في بعض الملينات مؤذيه آه.
في بعض الملينات مؤذيه للجهاز الهضمي مم.
فبرضه هتلجا تخصص في هذا المجال
طيب آه، أم أمل من القاهرة يعني عندها فيروس سي يعني آه، الدكتور قال لها أنت بتعاملي كويس جدا مع الكبد وزي ما قالت إنها بتاخد مدعمات كبد زي ما حضرتك وضحت آه، وفي أعشاب من أمريكا معينة أو علاج معين ما اعرفش عنها حاجه اه فيعني آه، ما اعرفش عنها حاجه ما تعرفش ما عنها تسالنيش عن اه ما تسالنيش عن الحاجات دي طيب يا رب بس اه يعني آه، اختنا ام محمد من الجيزه في اضطراب في المعده يعني آه، آه، كل يوم ما بيروحش غير لما بتاخد نوع معين من الاقراص اللي هي واضح المطهرة.
آه، ان آه، الاخت بتعاني من قولون وفي عصبي ضغط مرتفع دهون آه.
ثلاثيه وفي قولون عصبي بس قولون ومعده عصبيه واضح ان قصتها كلها عصبيه في عصبيه اه يعني تذكر ربنا كتير واستعيذ بالله من الشيطان مم.
وتلجا للامنيات الامانيات والصبر مم.
وكده لان ال- قولون العصر برضه من امراض العصر مم.
من اصحاب النفوس القلقه مم.
وهي دعوه الى اطمئنان النفس بالذكر وبالقران وبالايمانيات وكده والبعد برضه عن الحادق والحراق والشطه والسمين والمسبكات وكده اه يعني الن- النظام الغذائي له دوره برضه في بالتأكيد بالتأكيد ما هو القولون مضطرب فتديله حاجة تط- تجعله أكثر اضطرابا انا لاحظت من كلامها انها بتقول يمكن آه، طبيعه عملها مرتبطه باجهاد فكري آه، فممكن يكون ده له دور في موضوع أكيد آه.
أكيد طبعا هي متحملة أكثر من طاقتها فتاخد أجازة بدون مرتب وتقعد في البيت يعني ت- تهدي نفسها شوية الناس طيب.
يزعلوا مني الوقت برضه أنت دخلتني في قضايا برضه إيه اللي مجهدها الإجهاد الجامد ده آه، صحيح مشكلة آه، ام حمد من القليوبيه يعني والدتها مريضه كبد آه، وقالت ان في تليف واستسقاء وفي فيروس سي آه، خدت آه، علاج لموضوع الدرن آه، يعني الجرعه اثرت على العظم وفي مشاكل اخرى درن تصلب آه، شرايين اه علاج درن اه علاج الدرن آه، تقريبا عدوى من العمل يعني وهي بتعمل آه آه، ال- ال- العلاج اللي هي خدته فيه اثر على العظم وفي تصلب في شرايين دوالي في شريان تاجي وفي مشاكل في المراره ثلاث حصوات تقريبا رسالة بقى لأطباء التأمين إن هم ما بيراعوش ال- ال- الأدوية اللي هي بتاخدها يعني يعني التخصصات ما بيروحوش ما بيراعوش انها بتاخد ادويه اخرى لامراض اخرى ومشاكل اخرى كل دكتور بيقول آه، اهم حاجه الدواء بتاعي او ال- الحته اللي هو بيعالج فيها بس هي الحلقة دي حلقة مطبات ولا حاجة؟
اه اتفضل يعني مطب الصيدلية ومطب التأمين الصحي و...
اه مش مشكله بقى اتفضل يا دكتور يعني ما مشكلة ما هو يعني مم.
التأمين الصحي يعني عايز مراجعات في ال- في التخصصات برضه مم.
لأن هو بتبقى اسطمبة بيك- بتتكتب للأسف الشديد بيمشي عليها العيان فترة طويلة بدون مراجعات وبتتكتب كده طبعا لازم كل فترة تت- يتراجع و- ويحول يعني زي تحويلات السكة الحقيقية كده روح الكبد روح القلب روح إنما العيان بيروح بيروح له كوكتيل وكتب له روشتة غير غير مفصلة مم.
فهي برضو هي نفس الدعوة للصيادلة اه
يعني أنا بس بختار الألفاظ عشان المسألة ربنا يعني دقيقة شوية نعم.
مسألة دقيقة شوية لأن ال- يعني هو الموظف يعني بيدفع جزء في التأمين فعايز برضو خدمة اه الخدمة بيلاقيها مبهمة ما هياش برضو واضحة قوي مم.
فهو برضه يعني هو طبيب التأمين بس يتأنى شوية كده ويحول التخصصات عشان دي كوكتيل ده كوكتيل أمراضها هي ال- الأخت دي مم.
فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها آه.
كذا مشكله وفي مرضى كتير كده على فكره يا دكتور وبعدين عندهم في في أكتر من- الطب حاجة اسمها drug interaction مم.
interaction يعني ايه يعني عقاقير بتدخل في بعضها تبوظ بعضها يا الله امال ايه ال pharmacology يعني- يعني, يعني- في علم الأدوية اه ده قصة قصة يعني رهيبة يعني الادويه آه، ممكن بتخش كده توقف عمل الاخر او آه.
ت- ت- تبقى اكتر سميه طبعا مم.
يا اما يزود عملها تبقى سميه اكتر آه.
يا اما يحبط عملها خالص بالكليه آه. مم. طيب اسمح لي يا دكتور ناخد اتصال اخر آه، اخونا محمد من السعوديه السلام عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا دكتور أنور اهلا بيك يا اخي اتفضل جزاكم الله خير على البرنامج الكويس ده وجزاكم ان شاء الله اتفضل يا اخي أكلم الدكتور لو سمحت معاك يا اخي اتفضل
دكتور السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله تعالى جزاك وبركاته الله خير وجزاك والله بالله يا دكتور عندي آه، بطني من حوالي شهرين فيها اضطرابات كثيرة مم.
وجع ما هوش مستقر و... و... وإسهال مم.
وعملت تحليل مزرعة ما طلعش فيها أي حاجة قال لي شوية تخمر ما تخمر في المعدة مزرعه ايه وخدت وخدت علاج للأميبيا اه وكل الحاجات دي وما عملتش فيها اي حاجه قاعد برضه نفس الوجع يجي ونفس الاسهال اه آه، المزرعه تحليل المزرعه اللي انت عملتها تحاليل ايه بالظبط مزرعه ب...
تحليل آه، تحليل براز مزرعه براز يعني اه اه ايوه فهل الوجع ده له علاقه بالكبد؟
مم. آه، طيب في استفسار منه يا دكتور مع ان يعني انا مش عملت ما أشعة عنديش فيروس تلفزيونية؟
ولا حاجه الحمد لله عملت اشعه تلفزيونيه لا ما عملش اشعه تلفزيونيه لا طب اعمل واعمل وظائف كبد
نعم اشعه تلفزيونيه وظائف كبد وصول الدم
وبعض بنشرب مرمريه كتير وينسون و... وبردقوش الحاجات دي كلها لها تاثير على الكبد ولا حاجه؟
كل الاعشاب غير المنضبطه لا تاثير على الكبد
امم طيب يا استاذ محمد كده الرسالة وصلت شكرا طيب آه، اتصال آخر أم أحمد من دمياط السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة أهلا بيك يا أم أحمد اتفضلي الله. لو سمحت يا دكتور أنا جوزي مريض كبد عنده فيروس سي اه آه، عنده استشقاء شديد في البطن وتورم في القدمين عنده ايه؟
و- استشقاء وهو دلوقتي تعبان جدا اه حالته تعبانة مش لاقي أي حاجة تنزل فيها حالة الكبد إيه يا أختي خلاص استسقاء بقى.
والله هو السنة هو عنده تليف هو بيسأله السنة اللي فاتت كان آه، 60% نزل التليف 40% بس اه اه وكان عمل تحليل فيروس ال PC ال PCR اه اه له 600 نسبة ستم...
الفيروس 600 كم 600 600 اه بس كان بياخد حاجات آه، عشان الفيروس
كان بياخد إيه كانت نسبة تقريبا قلت شوية كان بياخد إيه يا أختي
طحالب آه، اللي هي الحقن بتاعت طحالب.
آه، سم النحل وحاجات حاجات زي دي كده يعني ما خدش انتر فيرون لان ال- الدك- آه، الدكتور قال له مقالته ما تنفعش ت- طحالب وقرص النحل اه وإيه تاني ولبن الابل لبن الإبل اه اه
بس هو دلوقتي تعبان جدا هو بياخد آه، قلبه قلبه اه طيب حاضر لو سمحت شكرا او عايزه رقم الدكتور عايزه رقم الدكتور من الكنترول يا اختي شكرا آه، اخونا محمد من السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله يا اخو محمد الله يبارك الله يكرمك، الله يبارك فيك يا دكتور.
وإياكم.
والله يا دكتور أنا مريض بفيروس سي اه بس الحمد لله ماشي مع متابعة مع التحاليل على طول كل ست شهور وكل ثلاث شهور بعمل وظائف كبد بتطلع كويسة الحمد لله لأني باخد Legalon على طول مم.
والحمد لله يعني الأمور ماشية طبيعية بس بحس بأعراض في بطني كده بحس بألم من الناحية اليمين ويفرغ في الناحية الشمال من آه، ناحية البنكرياس كده آه، بتحس بايه في الناحيه الشمال؟
اه ايه ايه اللي بتحسه في الناحيه الشمال؟
بحس بألم تحت من ضلوعي كده من الناحية الشمال من ناحية البنكرياس اه اه اه طبعا آه، بس ال- كل ما بعمل تحاليل بتطلع ال- الوظائف كويسة ال- الحمد لله ماشي كويسة يعني مم.
فكنت عايز استفسر من حضرتك آه، ودايما عندي اضطرابات في بطني اه في غازات على طول آه، وعسر هضم وكده اه
فما باخدش لان انت عارف حضرتك ال- العلاج مكلف جدا اللي هو بتاع الكبد دوت وانا مش متامن عليا وكده فمش قادر اشتريه يعني طيب حاضر حاضر يا اخو اللي هو بتاع الفيروس طب شكرا آه، دكتور يمكن آه، أسئلة مهمة جدا حضرتك جاوبت على أخونا محمد من السعودية موضوع ال- قلت له لاز- لازم يعمل أشعة تلفزيونية ويعمل آه، وظائف صورة دم كبد آه. طيب آه، بالنسبة ل يعني آه، أختنا أم أحمد من دمياط م- مشكلة زوجها طبعا حالة دلوقتي في استسقاء آه، وفي تورم وقالت إن على بعض العلاجات آه، يعني أود إن حضرتك يكون لك تعليق عليها موضوع الطحالب وقرص النحل ولبن الإبل هو ال- يعني دي حالة فشل كبدي مم.
يعني هو الوقت وصل لحالة فشل كبد مم.
طالما استسقى وبياخد ألبومين متورم في قدمين مم.
فده فشل كبدي مم.
فالعلاجات دي لازمتها ايه الوقت يعني يعني ممكن تكون اكثر يعني ضررها اكثر من نفعها الوقت ضررها وانا طبعا أكتر.
عموما هذه ال- العلاجات المذكورة لم توثق بعد على مستوى ال- مم.
وزارة الصحة مم.
فما بيقلناش رأي ليس لنا رأي فيها مم.
طالما لم توثق علميا ولا بحثيا مم.
فهتنتها في ط- في طور التجارب مم.
وانا يعني واخد منها موقف زي ما حضرتك عارف مم.
لغايه ما يصدر بها يعني قرار وزاره الصحه لاستعمالها مم.
وبكرر الدعوه تاني لاساتذتنا ان هم يعملوا بحوث مم.
على ابوال والبان الابل مم.
حديث النبي عليه الصلاه والسلام ويفعلوا السنه النبويه او مم.
الطب النبوي مم.
في ولكن من ربطه خلال- بالبحث ما ينفعش عشوائي برضه اطلاقا يا دكتور انور نحن امه اقرا ونحن امه العلم هل وامه النبي التوفيق هل النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث في هذه الاحاديث آه، بين ان ده في فائده للكبد بالذات او للكلى بالذات او للبنكرياس لا بالذات طبعا مم.
هي دورنا احنا بقى طب ليه احنا بناخده لما بقى النبي كده عليه الصلاة ونقول ده هيفيد مره واحده كده ما هو اه العشوائية برضو مم.
العشوائية احنا عايزين نقنن بحثيا وعلميا هذه الأدوية النبوية مم.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم ده مهم جدا مم.
إنما يعني التجارب عندنا مريرة الحقيقة مم.
لما عيان كبد آه، يعني كان بيعالج وبعدين بطل العلاج تماما وراح لإحدى الصح... الصحارى وقالوا له بطل كل الأدوية مم.
ابتدوا يدوا له أعشاب ما أعرفش إيه طب أنت جاي
دي حاله حقيقيه يا دكتور.
حالة حقيقية شفتها يعني جاي متنيل بنيل ما فيش اسبوع مات ما يا الله قالوا له بطل كل حاجة بحاجة كل يعني الادويه اللي كان بياخدها مشكلة يا دكتور انور مش عارف يعني الطب والدين الط- يعني ادعياء الطب وادعياء الدين مم.
بي- في خيط بينهم كده مش عارف ليه يعني سبحان الله اه يعني مم. مم.
مجالين آه، يعني واحد فيهم يرتبط غرابة كده ببناء الروح والتاني للأدعياء بناء الجسد آه يعني أدعياء آه.
حاجة غريبة الشكل والمنتشر في كلا المجالين ها هو الشعوذة وال- والغيبيات وكده سواء في الدين أو في العلم إنما إحنا عندنا الدين موثق والعلم يجب أن يكون موثقا الإنسان أعظم مخلوق على وجه الأرض نعم.
ومكرم فأنت قلت حضرتك ملمح جميل جدا دلوقتي ربنا يبارك فيك ده بناء ال- الجسم وبناء الإيمان أو بناء الروح فعلا إنسان يجب التعامل معه بحذر أنا يعني أذكر نفسي وإخواني الأطباء إن الإنسان إحنا بنتعامل مع, مع, مع إنسان بني آدم لا احنا بنتعامل مع سيارات يعني ميكانيكية سيارات ولا مع مباني حتى ولا مع تعامل مع جسد إنساني والله التعامل مع مع ال- مع المباني ومع السيارات ايضا تعامل مع انسان لو الله الميكانيكي يفتح ما عليك.
اشتغلش بس صح التعامل بتاعنا آه.
مباشر مباشر صحيح اه طب هاخد يعني اتصال.
أذكر نفسي وإخواني الأطباء أن نتعامل مع هذا المخلوق بحذر نعم لأن دي بنية ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيده مم.
ها؟ لما خلقته بيدي فخلقة ربنا دي التعامل معاها بحذر نعم خلي بالك اتق الله اتق الله اتق الله في الأدوية في الأتعاب اللي بتاخدها مع العيان مم.
في طريقة التعامل مع العيان ده مهم قوي قوي هذا الكلام هاخد يعني اتصال.
قضية منسية يا هاخد دكتور اتصال ونرجع تاني يا اتفضل.
دكتور ام احمد من القليوبيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا ام احمد اتفضل ربنا يكرمكم يا دكتور والله احنا بندعي لكم كتير وعايزينكم تدعوا لنا بالشفاء ان شاء الله ربنا يعافيكم ان شاء الله ربنا يكرمك انا كانت معدتي تعبتني قوي ورحت عملت اشعة قالوا لي في حصوات في المرارة اه فانا لغايه دلوقتي خايفه والله ان انا اعملها خالص ودايما بقى معدتي تعبانه من فوق خالص وما يعني الاكل ما بيتهضمش ماليش نفس للاكل خالص ولا آه.
عايزه اكل على طول اما باكل بطني تتعبني فاذا كان في علاج بالاعشاب ولا حاجه تفتت الحصوات ديت او حاجه الدكتور يفيدني برضه ربنا يكرمه مش فاهم وفي الفتره اللي هي اللي فاتت ديت خسيت 5 كيلو يعني وانا اصلا نحيفه في الفتره من ساعه ما عرفت ان حصوات المراره و طب يا ام احمد نعم يا دكتور آه، انت دلوقتي آه، كشفتي عند دكتور آه، متخصص في الجهاز الهضمي اه يا دكتور وقال لك على علاج معين ما قاليش والله وقال لي عايزين يعني تشوف هتعملوا العملية امتى ولا حاجة وما قاليش بقى ما ادانيش اي علاجات ولا اي حاجة طيب آه، آه، يعني هو الدكتور قال لك هتعملي عمليه يعني انت فعلا ممكن تكوني محتاجه عمليه بس آه، انا هي انصحك حصوات في المرارة يا أم وباخد أحمد.
ال Spasmo-Digestin يا ام احمد اسمعيني لو سمحت نعم يا دكتور انصحك تشوفي دكتور واثنين وثلاثة في موضوع الجزئية دي آه، والاشعاعات اللي هتعمليها هتبين وتوريها لاكتر من واحد لان للاسف في موقف مؤخرا يعني يمكن آه، حد من يعني آه، من اقاربي راحت كشفت عن دكتور وقال لها انت محتاجه تعملي عمليه مراره آه، فطبعا خدت ورقها ورحت لدكتور اخر طلع ان الاشعه حتى مكتوب فيها ان ال- ال- ال- المراره نورمال يا دكتور مش محتاجه لا, ع- لا, لا تعمل عمليه ولا اي حاجه كل القصه ان الدكتور عايز يفتح وياخد فلوس حق ده مطب رابع ولا حاجة ما ده أنا مطب دي, ح- رابع دي حقيقة والله يا دكتور أنا دي ما اعرفش مصيبة دي بقى موجود فعلا الكلام ده ده, ده حصل موقف معايا ده والله مص- دي حقيقة ده مصيبة دي بقى
آه، إنا هاخد لله اتصال.
وإنا إليه راجعون آه، أختنا حنان السلام السلام عليكم عليكم أهلا بيك يا أخت حنان اتفضلي ازيك يا دكتور يا أهلا بيك يا جزاكم الله خير يا رب أخت. وإياك إن شاء الله من يا أخت.
فضلك لو سمحت انا عايزه اسال الدكتور انا كان عندي قولون عصبي وعلى طول عامل لي مشاكل في معدتي نعم فروحت للدكتور وكده وكان حسيت بألم في جنب اليمين فروحت للدكتور قلت ممكن تكون مرارة فعمل لي إشاعة وكده فقال لي لا مفيش مرارة وكده هي المرارة ملتهبة شوية بس عندك شوية دهون على الكبد آه هل الدهون على الكبد دي في منها خطورة وأتجنبها إزاي يعني أو أعالجها إزاي م- م. يعني هو قال دهون بسيطة على الكبد آه آه آه وبحس شوية بألم في جنب اليمين م.
تحت صدري كده في جنب اليمين نعم طيب آه يعني هو قال لي- ممكن يكون ده مرتبط بالالتهاب البسيط نعم.
في المرارة يا دكتور يعني ألو؟
هو الدكتور قال لك إن في التهاب بسيط في المرارة كان قال لي اه ده التهاب فحص ولا بسيط في مفيش المراره قال لي بس في شويه دهون على الكبد قال له فحص؟
ممكن هو انت عندك قولون عصبي بيبقى ضاغط على ال- على الناحيه دي هي اللي بتبقى عامله لك ساعات الالم ده آه آه آه، طيب في حصو في المرارة نعم في حصو في لا المرارة لا لا طيب شكرا يا اخت حنان هو ماما أجاوب على ده شكرا آه، اختنا عائشة من موريتانيا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله اهلا بيك اختي عائشة اتفضلي أنا عايزة أسأل الدكتور نعم معك يا اختي
آه، أنا يعني بعض من الأوقات بحس بآلام في الشاكلة okay الام فين يعني بآلام في الشاكلة شاكلة
مش مش واضحة يا اخت يعني عائشة ب... نعم مش واضح السؤال
آه، يعني آه، بسبب الأكل الحار لما أكل الحاجات الحارة اه اه اه طيب ولين نشرب المية ترتخى شوي مم.
يعني يخف ألمها عايزة يعني أعمل تحاليل عشان هذا الألم يخرج
مم. يعني تحاليل ايه اللي تبين المشكلة دي مش كده يعني عايزة تعرفي التحاليل المطلوبة
ايه مم.
والله والله حالات والله اللي يحصل لي حالات طبيعيه تحدث مم. طيب حاضر يا أخت عائشة حاضر نشكرك آه، دكتور آه، يعني نبدأ بأختنا عائشة سريعا بس حضرتك تقول لها آه، يعني آه، محتاجة متابعة مع دكتور متخصص مثلا يبين المشكلة اللي عندها آخر سؤال اه آخر سؤال اللي هو آخر سؤال ده اه موضوع الأكل الحار آه، كده عامل لها مشاكل وآلام في ال...
واضح إن في ألم يعني في التهاب في المعدة مم.
في التهاب في المعدة اه نمرة واحد نمرة واحد تحكم نفسها في الأكل شوية من اللي هو ال- الأكل الحادي والحراق والسخن والبارد والشاي والقهوة والمياه الغازية وكده مبدئيا يعني وبعدين نشوف القصة لو الموضوع استمر قوي نعملها منظار بقى ونشوف يا ترى في قرحة في التهاب بسيط في تقرحات بس والمنظار يعني نمرة ثلاثة فيها دلوقتي تحليل مهم يعني برضو الناس ناسياه لل Helicobacter pylori اللي هو الميكروب الحلزوني بتاع المعدة التهابات المعدة المزمنة يعني يا ريت الناس برضو تهتم بالتحليل ده اللي عنده التهاب معدة مزمن مش هيطيب إلا لما ياخد علاج الميكروب الحلزوني ده ومنتشر دلوقتي في المعامل و... وأصبح يعني سهل تمام.
ده ننصحها بيه يعني آه، أختنا حنان أيضا موضوع طبعا ال- بتقول إن عندها قولون عصبي في مشاكل في المعدة وفي ألم في الجنب اليمين تحت الصدر والتهاب بسيط في المرأة ودهون بسيطة على الكبد هل من خطورة لهذه الدهون لو الدهون.
زادت أو كيف التعامل معها؟
دهون الكبد عايزة متابعة دهون الكبد ما هيش سهلة برضه يعني عايزين يعني هو دهون الكبد الناس يعني برضه بتقول إن حاجة بسيطة وكده هي بس هي بسيطة برضه كل حاجة ولكن عايزة متابعة وظائف كبد وأشعة تلفزيونية باستمرار عشان ما تقلبش بالتهاب للدهون إنما الدهون الكبد أو ال- الكبد المتدهن ما بيعملش ألم ألمه بسيط جدا غالبا الألم اللي عندها قولون غالبا قولون
طيب آه، أخونا محمد من السعودية آه، مريض فيروس سي آه، يعني بيعمل متابعة كل ست شهور والدكتور قال له إن وظائف الكبد آه، يعني جيدة وبيحس بألم في الناحية اليمين وألم في الناحية الشمال أيضا وفي اضطرابات وغازات آه، يعني وعسر هضم في البطن غالبا دي مش من الكبد يعني دي قولون برضه مم.
التهاب قولوني اه وانا بنصحه بحاجتين مم.
برضه ادويه نبويه وقرانيه لها علاقه بجهاز المناعه بس مش اعشاب ولا حاجه آه.
عسل النحل والحبه السوداء اه دي ما يعني ديت ما فيش فيها لا اعشاب ولا سميات ولا حاجه عسل النحل نظيف ايوه وحبه الحبه السوداء مم.
ديت بيتزود فعلا جهاز المناعه لا في بحوث محترمه جدا في المجال ده لجها- لجهاز المناعه بيزيد في الحالات اللي زي دي وده مهم قوي طالما ما عندوش امكانيه ان هو ياخد الانترفيرون آه، ده حاجه مبدئيا يعني تمام آه، اختنا ام احمد من الالويه بتقول ان في الم في المعده وفي حصوات في المراره ويعني خايفه من العمليه آه، يعني آه، الاكل ما اتهضمش كويس آه، عايز علاج بقى بالاعشاب لا يعني يفتت الحصوات ايه رايك حضرتك؟
ده حاسوات آه. المرارة يعني صعب قوي انها تتفتت صعب يعني صعب.
صعب. الى درجة ال- الاستحالة يعني بس هي في في حالات جايز حالة واحدة في حياتي شفتها بالادوية اللي هي بت- ب- بتدوب حصوات المرارة و- وكانت قل حجمها ادويه ولا الدواء اللي هو الرواكول الحاجة اللي هي موجودة في السوق دواء، ديت أدوية.
اه مش اعشاب ولا حاجة مش اعشاب هي الخطوره آه، في الاعشاب يا دكتور احنا برضو مش عايزين ده مش عشب ده يعني- ده دراج موجود اللي اه هو لا انا اقصد العمليه ان احنا آه.
مش مش بنحارب او قاصدين مش إن إحنا- بنحارب آه، ولا حرب لصالح العشوائية حد بس.
معين لا.
الت- ال- آه، الاخذ العشوائي ده ممكن يضر حاجات تانية لا يعني هو ممكن يجيب- التجارب مريرة يا دكتور آه، أنور آه.
هي التجارب مريرة هو احنا بنتكلم الكلام ده من الواقع مش مش مجرد مهاجمة للمهاجمة احنا بنشوف العيان بيتدهور مم.
بس ف
المشكله في الكنترول كل ما يلاقونا نسخن يدخلوا باتصال عشان يوقفوا ما يجراش حاجة آه، ام اسراء السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا أم أسراء من فضل سريعا.
حضرتك انا كنت عايزه اسال عايز- ايوه اتفضلي عايزه اسال بس حضرتك دلوقتي انا عندي آه، ارتجاع مريء والفتحه اللي اللي هي في اخر المريء كنت عامله منظار يعني مم.
اللي هي من- في في اخر ال- في اخر المريء آه، واسعه اه ف والموضوع ده يعني الاول شخصوه لي ان هو ان هو بتاع ده فتق في الحجاب الحاجز اه بعد كده الحمد لله ايه يعني طلع لا طلع ان هو ارتجاع فانا كنت عايزه اسال الدكتور ان هي ليها عمليه لاني باخد علاج بقالي حوالي خمس سنين وهو بتاخد الدكتور إيه؟
طمني يعني بس كنت انا إليه- بتاخدي ع- علاج ايه يا ام اسراء باخد موزا فرايد ده لسه يعني جديد بقالي كذا شهر مثلا او سنه ريحك يا أم أسراء آم، يعني هو برتاح شويه مثلا بس مش بنسبه 100% هو الدواء ده دواء محترم على فكرة اه مع الاهتمام بالحالة النفسية والعصبية ارتجاع المريء يساوي توتر عصبي شديد اه توتر عصبي لأن هو آه، الخلل يا دكتور أنور في العضلة اللي هو ال- ال gastro والعضلة junction مرتبطة دي بالناحية العصبية gastroesophageal junction في عضلة كده عاصرة مم.
إعجاز بأقولها سريعا كده يعني ال- الواحد إذا بيخلص أكل بتنقبض هذه العضلة و- لدرجة إن الإنسان لو اتقلب على الأكل ما دماغه لا يرجعش.
مؤاخذة آه، الأكل ما يرجعش تاني سبحان الله فالعضلة دي بتحصل لها زي يعني صمام. آه.
اه صمام كده بتفتح ودي عند الاشخاص العصبيين والمتوترين عصبي مم.
لو اهتمت بالمساله العصبيه والنفسيه مهمه جدا جدا مع الدواء اللي ذكرته الدواء اللي ذكرته دواء محترم وبيجيب نتائج كويسه هو كان انتهى من السوق وجه تاني وبقى كويس يعني يعني لون بس انما هو ما اعتقدش ان يعني في الحالات الشديده قوي ممكن نلجا للجراحه بس لا انصح بها الوقت خالص بس يكون التشخيص صحيح يعني فعلا يكون ارتجاع مش فتق في العجب الحاجز طيب آه، العشوائية بقى يا دكتور في علاج فيروسات الكبد ودور مريض فيروس آه، سي والفيروسات الأخرى للكبد و آه، ال- يعني السير في اتجاهات معاكسة يعني ممكن يمشي في أكثر من اتجاه في وقت واحد لعلاج المشكلة اللي عنده تقول له إيه؟
والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هو المسألة كلها إلى الآن ما عرفناش إلا الانترفيرون لفيروس سي دواء موثق ودواء عارفينه ومجرب ويعني بحثيا مستقر على مستوى العالم وعلى مستوى مصر غير كده كل اللي بتسمع عنه سواء بيجي من إيطاليا من أمريكا من ما نعرفش عنه حاجة ولا نفتي به إنخ- لا نفتي به يعني لا بصح ولا بغلط لان ما نعرفش عنه حاجه في حاجه اسمها الانسان عدو ما يجهله اعمل لي ابحاث وهات لي ات- الابحاث اللي ات- اتعملت بطريقه محترمه وبطريقه موثقه على مستوى العالم واحنا نقبلها ان شاء الله فلا انصح الا بما ورد في القران فيه شفاء للناس عسل النحل فيه شفاء للناس والحبه السوداء دواء من كل داء الا السام الا الموت نعم فيما عدا ذلك آه، لا, لا- لا افتي بانه ياخد عشب كذا او كذا او كذا العين ساعات بيجي لها دكتور انور بطريقه مذهله يجيب لي برطمان كده فيه شويه آه، بتاع سائل كده يقول لي ده ايه ده ينفع لفيروس سي حاجه مذهله طب انا اعرف عليه ايه أي حاجة.
اعرف ايه اللي جوه ده جاي من آه، هنا ولا من هنا فيش داعي ذكر اسماء آه. الدول يعني اقول له ايه ده يعني انا اقول له انا ما اعرفش عنه حاجه يعني انا وغيري يعني مش انا بس يعني ف
آه، الأطفال والعقاقير يا دكتور آه، ما دام بنتكلم عن العقاقير هل الاستخدام العشوائي أصلا آه، أيضا للمضادات الحيوية والعلاجات المعينة بصورة عشوائية الأم طبعا شايفة ابنها آه، مريض وعنده مشكلة آه، فبتروح مباشرة تجيب أدوية آه، مضادات حيوية وتديها للطفل فهل دي لها تأثير على المدى البعيد أو القريب بالنسبة للأطفال؟
في تخصصين مهمين قوي في الطب يا دكتور انور تخصص الاطفال وتخصص كبار السن الجيرياتريك ليه تخصصين عشان الجرعات المحسوبه أيوة.
انا ما اعرفش احسب جرعات اطفال المضاد حيوي اطفال انا شخص كطبيب ما اعرفش احسب الو- الوزن بتاع الطفل والجرعات المحسوبه له فتخصص فاذا كنت اذا كان الطبيب البطنه اللي هو بيشتغل في الكبار ما يعرفش يحسب الجرعات المحسوبه للاطفال سواء كان في الانسولين السكر او في المضادات الحيويه او في يبقى الام تروح مباشره بترجع بترجعنا لاول الحلقه الام والصيدلي اه فين دور طبيب الاطفال عشان يضبط جرعات المضادات الحيويه للطفل ده سنه ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه
ده بيبقى له آثار سيئة بقى يا دكتور بالتاكيد بالتاكيد يعني إيه اللي ممكن بي- يحصل؟
بيدخل ممكن ممكن يدخل في مشاكل الكبد مم.
تعرف ان في حاجه اسمها انسداد مراري بيحصل من جرعه دواء واحده انس- اسمه hypersensitivity cholestasis ده dose related يعني ايه dose related يعني جرعه واحده تعمل انسداد مراري من بعض المضادات الحيويه وفي انسداد مراري من المدى الطويل وهكذا هذا حاجه في الكبد اللي هو شغلتنا
آه، دكتور سمير يعني يا رب تكون الرسالة وصلت لكل مشاهدينا يا الكرام ريت.
ويعني نسأل الله الإخلاص والقبول امين يا رب آه، ربنا يبارك فيك يا دكتور آه، مشاهدينا الكرام انا بس آه، بطلب من حضرتك حاجه بعد في نص ثانيه طب اتفضل ان في فقه للمسائل دي في فقه طبي فقه التطبب اه فقه نبوي وفقهاء بيتكلموا عن علماء المسلمين تحدثوا الاطباء كتير.
والمرضى وحقوق الطبيب وحقوق المريض شغلانه كبيره جدا يا ريت آه، نفسح لها المجال في برنامجك المبارك يعني ربنا يبارك فيك يا دكتور الفقه بقى اللي مناسب ربنا يبارك فيك وان شاء الله آه، مشاهدينا الكرام آه، يمكن آه، النهارده يعني يا رب تكون الرساله وصلت ليكم آه، بالنسبه للمرضى يعني ده رقم واحد الرساله دي لو وصلتك احنا مش محتاجينها توصل لا- لا للطبيب ولا للصيدلي لان انت ال- اللي بت- بتحس الطبيب والصيدلي على انه يتعامل بهذه الصوره معك فان شاء الله لو عندك فهم لهذه الجزئيات آه، تبقى رسالتنا ان شاء الله وصلت وتقدر تتعامل مع هذا الامر بصوره آه، طيبه آه، يعني ولا يسعنا في نهايه هذا اللقاء الا ان نشكر الاستاذ دكتور سمير تقي الدين استشاري الكبد والجهاز الهضمي وصاحب برنامج البرهان وفي اعجاز القران وبنشكره على تلبيه الدعوه لبرنامج آيات الرحمه شكرا جزاك الله خيرا شكرا ربنا يبارك فيك والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ونلقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا والرحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا للداء دواء فابتسموا وادعوا بالخير لإخوتنا يشفيكم رب رحمن ويزيد نجاح مسيرتنا ويزيد نجاح مسيرتنا